إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إخواني في الله إخواني في الله تذكروا إخواني في الله ونحن جئنا إلى هنا نطلب الفتح من الله ونطلب النصر من الله ونطلب المدد من الله تذكروا إخواني ألا أن ليلة القدر قد رفعت بسبب خلاف بين مسلمين إخواني في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى كل واحد جاء إلى هنا هيخرج من هنا على قد النية اللي جيبيها كل واحد جاي بيطلب فتح لأمة محمد بيطلب نصر لأمة محمد البخاري جعل هذا الحديث أول حديث في صحيح البخاري وإنما لكل امرئ ما نوى جعلوا أول حديث في باب بدء الوحي كأن البخاري قبل أن يذكر كيف نزل الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام قال لماذا نزل الوحي على محمد إنما لكل امرئ ما نوى اللي شايل هم إصلاح الأرض الله يعينه على إصلاحها اللي شايل شايل هم اصلاح الامة الله يعينه على اصلاحها اللي شايل هم انقاذ الامة في ذلك الزمن احنا واحنا قاعدين الوقت بنتحدث يا اخواني في ناس بتموت على الكفر في كل مكان من دول العالم في ناس جنوب السودان امبارح خلاص دولة بعلم بكل شيء قياداته قيادات نصرانية جزء من ارض الاسلام قطع اخواني في الله نحن في كارثة نحن في موقف حرج الذي قام لله ورسوله سيعان الذي قام لله ورسوله سيعاد اخواني في الله من على ذلك المنبر العتيق من على ذلك المنبر الذي طالما جهر من عليه بكلمة الحق من على ذلك المنبر الذي ما تعلمنا كلمة الحق الا من عليه من على ذلك المنبر الذي رؤية في رؤية صادقة بإذن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب من عليه من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان الذي كان قبل أن نولد وسيستمر منبرا للحق بإذن الله بعد أن نموت جميعا أيا ما كان اختلافنا إخواني في الله نحن في أزمة مصر التي تقود 46 دولة إسلامية في أزمة الوقت اللي هيحصل في مصر في هذه الأيام 46 دولة إسلامية مستنياه عشان نفس الخطوات تنهجها وتسير وراءها إخواني في الله نحن في معركة فاصلة خطيرة رؤية في الأثر أن إبليس لما وجد آدم وجد سيدنا آدم كان لسه آدم بين الماء والطين سيدنا آدم لسه لم يكن لم يكن قد نفخت نفخ فيه الروح فنظر إليه وقال لئن سلطت علي لأعصينك ولئن سلطت عليك لأهلكنك إبليس ابليس لا ما قالش دعوه للتعايش ابليس لما لقى ادم ليه قال مش ممكن احنا اللي- طب ما احنا الاثنين ننجو طب ما احنا الاثنين ننصر لا الباطل من اول لحظه عارف ان المعركه اللي بينه وبين الحق معركه وجود المعركه اللي بين الباطل والحق معركه وجود الباطل ادرك كده ولازم احنا ندرك كده اخواني في الله الايام القادمه ستشهد معركه خطيره خطيره من لم يشهدها من سنوات سيشهدها في الفتره القادمه بين انصار شريعه الله وبين العلمانيين والمرتدين كما قال احد يعني شيوخ الصحوه الاسلاميه الذين ماتوا رحمه الله ورحمهم الله جميعا لماذا لا نسميهم باسمائهم انهم المرتدون انهم المرتدون بنسميهم علمانيين ليه وبنسميهم ليبراليين ليه وبنسميهم تحرريين ليه انهم المرتدون اخواني في الله كونوا انصار الله لو جينا الواحد شيوعي دلوقتي شيوعي شيوعي يعني مش مش شيعي شيوعي يعني زي بتوع روسيا كده غير مؤمن بوجود الله اصلا والعياذ بالله وقلنا له احنا عايزين نحكمك بالراسماليه الغربيه الامريكيه هيبص لنا ويقولوا انتوا مجانين انتوا مجانين انتوا مش عارفين ان هو البعيد عقيدته الشيوعيه ولا ايه انا لا يمكن احكم بغير شريعتي اذا كان الشيوعي الملحد الكافر بوجود الله رافض انه يحكم بشريعه غير شريعته ازاي المسلم راضي انه يحكم بشريعه غير شريعه الاسلام ازاي اخواني في الله احنا مقدمين على معركه خطيره اللي مستبصرها مستبصرها واللي مش عارف لازم يدرك من الان المعركه اللي احنا جايين ليها احنا بفضل الله بفضل الله اكبر نظام ديكتاتوري على وجه الارض اتغير ناقص ان الناس هي اللي تتغير ناقص ان انتوا اللي تتغيروا ناقص ان احنا اللي نتغير الفتره الجايه فتره بناء البلد اللي 46 دوله اسلاميه مستنيينه انه يتغير عشان يمشوا وراه البلد اللي كبسوا على انفاسه البلد اللي كتموا انفاسه لانهم عارفين الطاقات المهوله اللي خرجت منه كما قال ابن خلدون في المقدمه من لم يرى القاهره لم يرى عز الاسلام وكما قال يوسف الصديق عليه الصلاه والسلام قال تعالى اجعلني على خزائن الارض سيدنا يوسف سمى الخزانه بتاعت مصر وزاره الماليه بتاعت مصر خزائن الارض مصر جاها الدور والرياده في العالم طول التاريخ يا اخواني عشان كده هم يعلمون جيدا يعلمون جيدا مصر لو قام فيها الاسلام هتبقى ايه الشيزوفرينيا اللي احنا بقينا فيها دي ازاي الفصام ازاي بقى عندنا فصام ما بين العقيده والشريعه ازاي ازاي بقى عندنا مستعدين نعتنق عقيده ما بنحكمش بشريعتها ازاي اخواني في الله كل الشرائع فشلت مصر فيها 25 جهاز رقابي والرشوه اي مصلحه حكوميه الواحد بيروح في جيبه اليمين فلوس المصلحه وفي جيبه الشمال فلوس فلوس الرشوه 25 جهاز رقابي وفشلت الشريعه الامريكيه اللي هم عايزين يطبقوها كل 34 ثانيه حاله اغتصاب كل كام ثانيه حاله حاله قتل كل كام ثانيه حاله بلطجه كام حاله شذوذ جنسي كام حاله بلطجه كام حاله قتل كام حاله خيانه زوجيه كام كام كام شرائع فاشله حكومات فاشله مناهج فاشله قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لو انتم موقنين بتطالبوا بشريعة غير شريعة ربنا أو ما انتوش أنصار لشريعة ربنا إخواني في الله الذين يتحدثون الآن عن شرع الله انا مش بتكلم الوقت على الماده الثانيه في الدستور الماده الماده الثانيه في الدستور مش الحكومه اللي مش مفعلاها احنا اللي مش مفعلينها انتوا اللي مش مفعلينها الناس في قمة الفساد والحكم الكفر السابق كان قدامهم البنوك الإسلامية والبنوك الربوية كم في المية اختار البنوك الربوية وحط فلوسه فيها وكم في المية اختار البنوك الإسلامية عشان نعرف إن الأزمة فينا فينا أولا يا إخواني في الله إحنا اللي لازم نتغير الحك... ال- المحاكم المصرية بتطبق المواريث بحذافيرها ما عدا بس نقطة واحدة وهي تبع مذهب الإمام أبو حنيفة اللي هي الوصية الواشبة لو واحد من الأولاد مات تدي التلت لأحفاده ال- ال- يعني لو لم تتجاوز نسبتهم يعني إنما بتطبق المواريث في كل حاجة هل إحنا اللي مطبقين المواريث ولا القرى مليانة أكل أموال المواريث بالباطل وتأكلون التراث أكلا لما إخواني في الله المادة الثانية في الدستور قالت ما عادش في حاجة حرام يتحكم بها في البلد البلد دي كان وفعلا قوانين الاجهاض منعت قوانين الشذوذ الجنسي- الجنسيه والمثليه منعت قوانين كل حاجه ضد الدين اتمنعت من وقتها احنا كم منكر وصل بينا وقام بينا في هذه الفتره كفايه منكر الفلنطين كفايه الف منكر ومنكر عشان اقول لكم يا اخواني المشكله فينا احنا احنا اللي لازم نفعل الماده الثانيه من الدستور فينا احنا اللي لازم نطبق شرع الله فينا الازمه فينا دلوقتي احنا اللي لازم نتغير احنا اللي لازم نغ... نعيد بناء الانسان المصري المسلم مره تانية احنا اللي لازم نقود العالم مره تانية باذن الله سبحانه وتعالى لازم نقوم لله قومه في الشريعه الاسلاميه الذين يحاربون شريعه الله مش عارف ازاي وصلونا للسلبية دي ان الناس عادي احنا بنطالب بالمادة التانية في الدستور الاسلامية يا نهار ابيض هو احنا لسه خايفين هو لسه في ناس مش فاهمة ان احنا خرجنا من المعتقل لسه هنستنى اما يدخلونا معتقل تاني ويجيبوا لنا طاغوت تاني ويحكمونا بشريعة كفرية تاني تتنزل عقوبات الله على المجتمع كله بسببها تاني لسه مستعدين نتهاون في شريعة الله كما قالت هاجر لابراهيم آه الله امرك بهذا قال نعم او اشار براسه النعم قالت اذا فلن يضيعنا الله امرنا بالاقتصاد الاسلامي ده نعم اذا لن يضيعنا الله امرنا بالشريعه الاسلاميه دي نعم اذا لن يضيعنا دي قضيه ثقه يا جماعه قضيه ثقه اانتم اعلم ام الله قضيه انت هتختار ربنا ولا مونتسكو وشان جاكروسو قضيه انت هتختار ربنا ولا هتختار ديمقراط وهتختار جيمس جيمس هتقضيه انت هتختار ربنا ولا هتختار هتختار هو ربنا هي شريعه ربنا هتنزل انتخابات هي دي قضيه انتخابات هي دي قضيه هنحط صوتنا نعم ولا لا نعم اعط صوتك لمن خلقك هي دي القضية هي قضية الذين يريدون ان يحيدوا شرع الله عن الحكم في مصر اولئك يريدون ان يتعامل الشعب المصري مع الله كما تعامل في الايام السابقة مع حسن مبارك يريدون ان يتمرد الشعب المصري على حكم الله عايزين يقولوا ربنا ملكش حكم علينا الذين يريدون أن يتحاكموا إلى شريعة الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا أن يكفروا به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك قضية منتهية الدين ما سابهاش لينا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون مش فأولئك كفرة أو أولئك كفروا فأولئك هم الكافرون قضية منتهية قضية إيمان أو كفر قضية شريعة الإسلام قضية إن احنا نحكم بالشرع أو لا نحكم بالشرع يا إخواني قضية منتهية لا الذين يريدون أن يتحاكموا إلى شريعة غير شريعة الله يريدون أن يجعلوا الله أن يجعلوا الله مثل ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم والعياذ بالله تملك ولا تحكم الله يملك ولا يحكم محدش ربنا لا يحكمنا يا اخواني يا اخواني ده قضية من اخص قضايا التوحيد والايمان قضية شرع الله قال تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يا رب حرب من الله ليه عشان حكم واحد من احكام الشريعة الاسلامية بس حكم واحد من احكام الشريعة الاسلامية في الاقتصاد بس حكم واحد اسمه الربا لما هتمنعوه هتتحاربوا من ربنا سبحانه وتعالى فما بالنا لو عطلنا الشريعة كلها لو عطلنا الشريعة كلها هنعمل ايه هيبقى العقوبات شكلها ايه قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لو الناس عقبت شرع ربنا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات لفتح على مصر بركات كما قال عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب والله لأرسلن لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي لفتحنا عليهم بركات مصر اللي فيها أطول نهر في العالم بتشحت مصر اللي شواطئها الشرقية والشمالية كلها بحار وثروة سمكية وثورة من اللؤلؤ والمرجان الديون بتاعتها الدخل القومي ممكن ما يجيبش عائد عائد الفوائد الربويه بتاعتها مصر مصر اللي مليانه بترول ومليانه ذهب ومليانه معادن الدنيا كلها مصر اللي ربنا سماها في القران الارض الارض كلمه الارض كلها اتسمت على مصر اجعلني على خزائن الارض وذكر في غير موضع نفس ذلك اللفظ نصر نأتي الآن يا إخواني يا إخواني احنا في معركة فاصلة معركة عايزة جنود لله سبحانه وتعالى قال تعالى ذلك لو ولو يشاء الله لانتصر منهم ربنا مش محتاجنا عشان ننصر دينه وننصر شريعته ولكن ليبلو بعضكم ببعض احنا في ابتلاء الوقت احنا في اختبار الوقت هنختار ربنا ولا مش هنختار ربنا هنختار شريعة ربنا ولا مش هنختار شريعة ربنا كونوا أنصار الله هنبقى انصار الله ولا مش هنبقى انصار الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يقام حد من حدود الله في صحيح ابن ماجه لأن يقام حد من حدود الله خير من أن تمطر السماء أربعين ليلة على أرض الله عز وجل خايفين من شريعة ربنا خايفين على الاقتصاد بتاعنا يقول لك انتوا طب هتعملوا ايه طب لو دخلنا في حرب مع اسرائيل بسببكم اه نفس الكلمة اللي اتقالت في القرآن ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا نفس الكلمة نفس الكلمة هو احنا يا جماعة تبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه احنا بقت قضيتنا احنا ايه اللي مريحنا واحد من الناس بقول له احنا عايزين الحرية قال لي ليه قلت له احنا عايزين يبقى عندنا حرية اللي يحكم ننتخب اللي يحكمنا قال لي ليه ولو ان مش ده النظام الاسلامي الكامل النظام الاسلامي الكامل اروع من هذا واعظم من هذا ولو جت فرصه في تلك الخطبه هقول لكم عليه نظام الاسلام في اختيار الحاكم الذي لم يقترب منه على وجه الارض احد الا دوله واحده بس اللي هي امريكا هي اقرب دوله في نظام انتخاب الحاكم الى النظام الاسلامي ايه اقرب دوله وان لم تكن اصابت النظام كله وان لم تكن اصابت النظام كله بقول له عايزين نختار الحاكم بتاعنا قال لي ليه قلت له لان لو في حريه الاسلام هيجي قال لي عن الحريه هتجيب الاسلام قلت له اه قال مش عايز الحريه ما اناش عايز الحريه دول ناس من وسطنا من بني جلدتنا يجب ان ننتبه يا اخواني في الله يجب ان ننتبه شريعه الله اللي اسقف بريطانيا قال عايزين نطبق في الغرب شريعه الاسلام في المواريث وطلعوا عليه كانوا هيموتوه حتى تراجع والنصارى في مصر بعضهم اللي قال عايزين نطبق شريعه الاسلام في الطلاق وغيرهم اللي قالوا عايزين وايام الازمه الاقتصاديه العالميه اللي فاتت لما علماء اقتصاد العالم قالوا الحل هو الاقتصاد الاسلامي انت عندك الوقت في بريطانيا بس 70 مصرف اسلامي في بلادنا اللي ممنوع فيها اللي ممنوع فيها بنك اسلامي بحقه حقيقي بنك اسلامي كامل شامل لما عمل شركات توظيف الاموال ذبحوها ليه عشان ما يبقاش قدامكم غير الربا عشان ما يبقاش قدامك اختيار ما بين الحلال والحرام يا حرام يا حرام مفيش مفيش بديل امريكا فيها 26 بنك اسلامي اوروبا فيها ما يقرب من 400 بنك اسلامي احنا اللي محرومين من الاسلام الغرب بيوصل للاسلام واحنا اللي محرومين منه واحنا اللي مش عارفين ان احنا نطبق ديننا تلك الشريعه العظيمه الخالده تلك الشريعه العظيمه الخالده اللي باع الديون بالديون اللي الشريعه الاسلاميه حرمته هو السبب ان 12 مليون بريطاني قعدوا في بيتهم في ست شهور في الازمه اللي فاتت الزكاة نوع واحد بس من انواع الزكاة مش الزكاة كلها ده في زكاة زروع وفي زكاة عروض تجارة وفي زكاة الزكاة انواع كتير نوع واحد بس من انواع الزكاة اللي هو زكاة الزروع نوع واحد لو طبق تتقفل وزارة التموين ما عدناش عايزين وزارة التموين ليه لان زكاة الزروع اساسا على الاقوات اللي احنا بنسميها شنطة رمضان اساسا يعني اساسا طبعا جملة دون تفصيل الاقوات اللي بيسميه الناس الخزين الحاجات اللي زي دي هي دي اللي عليها زكاة اساسا اساسا وما بعد هذا يختلف فيه دي الحاجات اللي عليها زكاة لو دي طلعت ما عدناش محتاجين وزارة التموين والذل اللي بيسيبوه للشعب في هذا الامر لو طبقت الشريعة يا جماعة ماذا لو اخترنا شرع الله ماذا لو اخترنا شرع الله يا جماعة انتوا ما شفتوش قبل كده جراح ماسك مشرط وبيقطع حتة من عيان انت بتعمل ايه ايه القسوة اللي انت فيها دي انت بتعمل ايه محدش قال له كده ليه ايه واثقين انه ما بيعملش كده غير في قمه الرحمه تيجي الوقت تتكلم في الحدود ده قمه الرحمه من الله سبحانه وتعالى لما الحدود غابت حصل ايه بتسمعوا عن الجرائم ولا ما بتسمعوش بتقراوا في اخبار الحوادث وبتنزلوا حساب الشرطه ولا لا سامعين عن اللي قتل ابوه لانه هدده انه هيعرف زوج جارتهم بتلك العلاقه القذره والعياذ بالله اللي بينه وبين تلك الجاره سامعين عن اللي قتل امه عشان مراته يرضي مراته سامعين عن اللي موتت ابنها وكهرباء قربته عشان والعياذ بالله تستطيع ان تصل الى علاقة زنا محرمة وبعد كده ذلك الفجر الذي معه هو اللي بلغ عندها سامعين لما الحدود راحت الجرائم يبقى شكلها ايه سامعين لما القصاص راح الجرائم بقى شكلها ايه وكل الحدود اللي في الاسلام تمن حدود بس تمن حدود وقصاص بس بس ده كل ده ولكن بتلجم ال- الاجرام الوحش اللي عند بعض الناس ال- ال- الجاما اخواني في الله قال تعالى قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن يعني اي حد لو بعد عشرة آلاف سنة محدش يجي يقول خلاص ده كان زمان ومن لم يحكم بما ما لفظ شامل يفيد الشمول يعني اي حكم يعني لا يسع اي حد انه يخرج عن اي حكم من احكام الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون الظالمون الفاسقون الكافرون ثلاث اوصاف للمبدلين لشرع الله سبحانه وتعالى ثلاث اوصاف قال تعالى افحكم الجاهليه يبغون عايزين حكم الفرنساوي البلد اللي مش زي بلدنا ولا ناسها زينا ولا اعرافها زينا ولا دينها زينا ولا تاريخها زينا عايزين حكمهم في ايه البنوك الربويه اللي كل ما اتكلم حد يقول لك وهتعملوا ايه في البنوك ده البنوك دي اللي خربت بلدكم ده البنوك دي اللي خربت مصر ازاي ما هو بيديك بالربا عارفين ان البنوك في امريكا الفايده ال- ال- الفايده بتاعتها صفر في المية تكاد تصل الى صفر في المية ليه يقول لك ما انا الوقت لما كل واحد يوم حاطط لي فلوسه في البنك حاطط فلوسه البلد ماتت ليه لان خلاص انا بدل ما اروح افتح مشروع اشغل هو انا لو فتحت محل ملابس انا شغلت كام واحد ايه شغلت خمسين صنايعي هيبلطوا وهينقشوا وهيمحروا وهيركبوا كهرباء طيب وايه كمان وكمان شغلت اتنين تلاتة يساعدوني في المحل بس كده لا وشغلت 100 مصنع 100 مصنع ملابس هاخد منهم جملة وكمان شغلت 200 عربية سواقة قاعدين ينقلوا على الطرق السريعة ما بين المصانع والمحلات وكمان ده عشان أفت- انما البنوك موتت الاقتصاد البطالة اللي في البلد بسبب البنوك بسبب الربا بتاع البنوك لان خلاص طب البنوك خدت فلوس الناس ها الحكومة كده اطمنت ان فلوس الشعب كلها مش معاكم محدش منكم معاه فلوس الوقت كل واحد اللي معاه 1000 2000 جنيه في بيته والباقي في البنك حد يقدر في ثورة زي اللي فاتت كان يدعو من الناس لا يمكن حد يقدر لو قامت دعوة إسلامية لتطبيق شرع الله يديها فلوس الشعب معهوش فلوس أصلا الحكومة خدت فلوس الشعب حطتها في البنوك ضمنت إن الشعب معهوش فلوس سيولة في أي لحظة تمنع عنك فلوسك طيب وبعد كده البنوك خدت الفلوس عملت بيها إيه بقى شغلتها لا يا حبيبي العويلين دول هيشغلوا إيه حطوها في بنوك سويسرا وأوروبا ياخدوا منهم 20% يدوك 10% وياخدوا الباقي يبقى هم كده هم كمان موتوا البلد طب وبره خدوا الفلوس عملوا بيها ايه سلفوها لنا سلفوها لنا ليه اصل هم هيصدروا لنا غسالات وثلاجات وفيديوهات وكل حاجه فلازم يبقى معانا فلوس عشان نشتريها طب ولما سلفونا الفلوس واشترينا بيها اللي هم عايزينه حصل ايه اتدينا ديون كارثيه مصر نسبه الديون بتاعتها ديون كارثيه بقينا دخلنا في مصيبه اقتصاديه كل ده ليه عشان الاسلام ما يحكمش ليه ما كانش بتاع توظيف الاموال اهو المضاربه الاسلاميه وشوفوا في افكار التمويل في السلم والسلم الموازي وعقود الاستصناع الاسلاميه الف حل في الشريعه لتشغيل اموال الناس لا اسلام لا طب يا جماعه ال 16 مليون عنس ومطلقه اللي في مصر دول يسدوا والعياذ بالله يا عم انتوا بتقولوا ايه اسلام لا اي حل تبع الاسلام لا ان شاء الله الدنيا دي تتفجر كلها انما الاسلام لا عداء رهيب لدين الله ولشريعة الله سبحانه وتعالى عدالة الشريعة احنا انتوا مش عايزين العدل مش الناس في المظاهرات كانوا بيقولوا العدالة لما عمر بن الخطاب استقال بعد سنتين من القضاء في العراق بيقول لسيدنا ابو بكر ايه مفيش قضية جاية محدش بيتحكم ليه الناس عارفة العدل الناس عارفة انه هيجي محدش هياخد فوق حقه اروح ليه انما الوقت النهب والسرقة باسم القانون والاعتداء على الحقوق باسم القانون ويبقى الوضع كما هو عليه ويقول لك العقد شريعة المتعاقدين دي كلمة كفرية العقد شريعة المتعاقدين يعني لو اتنين اتفقوا على عقد ربوي يبقى ده الشريعة بتاعتهم يا سلام الاسلام شريعة المتعاقدين شريعة الله يا شريعة المتعاقدين اخواني في الله مئة سنة كاملة من بعد ما نزل حكم الله بالحدود لم يطبق الحدود الا ست مرات لم يطبق حد زنا الا ست مرات في مئة سنة يبقى الاحسن بيوت الخنا والبغاء المنتشرة الاحسن السرقات الر... والله لو عملوا الف سجن والف اشغال شقة والله لن يغني ذلك عن حكم الله وعن شريعة الله سبحانه وتعالى يا جماعة فين الثقة في الله يا اخواني الثقة في الله يقول لك يا عم المواريث انتوا بتدوا للمرأة نص الراجل يا عم انت بتحسبها ازاي عامل زي بالظبط كده واحد في وشه حسنة الكاميرا قامت مسلطة على الحسنة فبقت الكاميرا سودة قال لا ده منظر صعب او ده منظر مش جميل لا هات الكاميرا على الوش كله هتلاقي الحسن الحسنة دي بعض الناس بي بعض النساء ترسمها في وشها عشان تبدو اكثر جمالا يبقى حط الموضوع نظرة شمولية ما تقوليش ده واخدة نص الراجل ده معظم الحالات اصلا ما بتاخدش نص ما بتاخدش نص الراجل انما المرأة غير مكلفة باي انفاق على اي حد والرجل مكلف بالانفاق عليها في كل الاحوال وهي في بيت ابوها ابوها اللي يصرف عليها راحت لبيت جوزها جوزها اللي يصرف عليها جوزها مات ابنها اللي يصرف عليها هي ما عليهاش مصاريف اصلا هي ما عليهاش مصاريف ده حاجه كده كان هي بتتامن بس كان يبقى لها كيان اقتصادي انما مش مطلوب منها حاجه اصلا يبقى يبقى لما تبص بص على الموضوع ككل ما تجيش تقول لي الجراح بيشيل حته ما هو الجراح لو ما شالهاش الجسم كله هيموت الناس كلها هتموت يا اخواني آه الله امرك بهذا اذا لن يضيعنا ربنا لن يضيعنا لو اخترنا شرع الله ربنا لن يضيعنا اطول ايه في القران هي ايه المداينه قال تعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه واحد جه يستلف منك 500 جنيه اكتبه وفي حاجة اسمها الكاتب ليكتب بينكم كاتب بالعدل يعني إيه كاتب؟ يعني إيه كاتب؟ الكاتب ده وظيفة الناس ما اخترعتهاش احنا اخترعنا الطبيب والمهندس لأن احنا محتاجين نسكن ونتعالج الكاتب ده وظيفة نزلت من فوق سبع سماوات اللي هي زي المحامي دلوقتي زي الشهر العقاري دلوقتي الوظيفة دي نازلة من فوق سبع سماوات عشان ربنا يحفظ لك حقك ربنا بيحفظ حقك حقك ربنا بيرعى حقك سبحانه وتعالى عشان كده آية المدينة اللي هي أطول آية في القرآن سماها بعض العلماء أرجى آية في كتاب الله ليه؟ قال لك لأن إذا كان كل ده عشان حق صغير من حقوقي ربنا بيرعاه ليا ربنا بيحفظه ليا أمال بقية حقوقي في الدنيا والآخرة ربنا يرعاها قد إيه؟ سماحة الشريعة لما ابن تيمية راح يأخذ أسرى المسلمين من ملك التتار اداله المسلمين وساب النصارى قال له لا اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا اللي كان بيحمي الكنائس الفتره اللي فاتت هو المسلمين اللي كانوا بيحموها في حين ان اللي كانوا بيفجروا الكنائس هم المبدلين لشرع الله سبحانه وتعالى ال- الاثر التاريخي المشهور وان كان في صناديق كلام لما ابن نصراني من نصارى مصر راح يشتكي رئيس الجمهوريه في مصر او رئيس الدوله في مصر للخليفه المسلم مسلم عمر بن الخطاب واخذ له عمر بحقه واعطى له حقه احنا يا جماعه الشريعه بتاعتنا هي التسامح هل تعلمون ان في باب الوقف في الفقه المعاملات اللي هو فقه الشريعه الاسلاميه باب الوقف ان يجوز الوقف لواحد من اهل الكتاب لنصراني من النصارى يجوز الوقف صفية أوسط لأخيها اليهودي أو قفت لها وقف يعني يجوز أنك أنت توقف تلت وصيتك تلت تلت ثروتك توقفها لحد من أهل الكتاب الجزية يقول لك الجزية أنتوا بتعملوا في الجزية وبتاخدوا يا جماعة الجزية دي ما احنا أمة مجاهدة أنتوا فكركم أن الوضع اللي احنا فيه ده الوضع العجيب ده ده العلماء فرضوا على الأمة غزوة سنويا العلماء قالوا فرض على أمة محمد أنها تخرج مرة في السنة للجهاد لازم عشان كده احنا مثلا في 1200 سنه ما خرجناش فيهم يبقى احنا علينا 1200 غزوه للاسلام حق الاسلام علينا فتخيل ان احنا هن هنجاهد مين هنجاهد نصارى طب لو خدنا النصارى نجاهد بيهم النصارى ينفع ما ينفع ده رحمه بيهم هم يقعدوا هم يقعدوا ويدفعوا ذلك المبلغ وهم يقعدوا وفي بعض ال- زمان في الدوله الاسلاميه لما عجز عن حمايه النصارى لم يؤخذ منهم الجزيه لم يؤخذ منهم الجزيه اخواني في الله نريد أن ننتبه إلى قيمة الشرع لسيدنا أنا مش بقول لك شرع ربنا اختار شرع ربنا وانصر شرع ربنا عشان ما تدخلش جهنم اه عشان ما تدخلش جهنم لأن أولئك هم الكافرون ولأن ده حكم الجاهلية ولأن لو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك اللي مش هيتحكم لشرع ربنا ده بيختار الكفر على الإيمان بيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير بيتبدل الكفر بالإيمان والعياذ بالله إنما أنا بقول لك اختار شرع ربنا لأن ده الثروة انتوا مش مش عايزين انطلاق مش عايزين عدل مش عايزين حرية مش عايزين رحمة مش عايزين تقدم مش عايزين اصلاح الدنيا واصلاح الاخرة ربنا جمع كل اسباب النجاح في كتاب واحد شرع الله سبحانه وتعالى هو ده السبب للتقدم هو ده السبب للانطلاق وما سواه لن يؤدي الى اي شيء اخواني في الله ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله اللي يظن ان ممكن يحكمنا حد غير ربنا اللي يظن ان ممكن يحكمنا حد ارحم من ربنا احكم من ربنا اعلم من ربنا يبقى كفر والعياذ بالله فلا حكم الا لله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد لما حدث ما حدث في غزوة أحد وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر هو والصحابة وكلهم ممزقين بالجراح ووقف أبو سفيان عند سفح الجبل وهو يقول أفيكم أبو بكر أفيكم عمر والرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم لا تجيبوه محدش يتكلم الموضوع دلوقتي شخصي مش عايزين نشخصن القضية الوقت خالص فلما قال أعلو هبل ولما كان الأمر في حق الله وكان الأمر في حق شريعة شريعة الله وكان الأمر في حق دين الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه ألا تجيبوه يا رسول الله ده احنا لو نطقنا الوقت ممكن المعركة تتفتح تاني وممكن المناوشات الكلامية ديت يحصل استفزاز والموضوع يوم تاني ما ينفعش تسكت لو الموضوع يتعلق بحق الله ألا تجيبوهم يا أيها المسلمون ألا تجيبوهم ألا تقولون لا نريد أن يحكمنا إلا شرع الله ألا تجيبهم يا جماعة ال ال الناس بتقول شبهات غريبة يقول لك هو, هو الوقت ال ال الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية طب الوقت لو حكمتونا هتخلوا الرجالة كلها تربي رقناها وكل الستات تتنقب وكلنا نلبس بناطيل قصيرة وهتلغوا المصايف والسياحة اللي بنكسب منها وبناكل منها لقمة حرام ولا حلال على على الاختلاف في المسألة طب والبنوك هتعملوا فيها ايه ها احنا طبعا هتقفلوها هو دماغهم خيالاله كده ومش عارف حاجة عن الشريعة اصلا هو لو عارف حاجة كان التزم بهذه الشريعة في حياته الخاصة على الأقل طب وهتعملوا إيه؟ اللي ما حدش ينفع حد يمشي مع واحدة ما تعرفهاش ومش أي واحدة تلبس أي لبس في أي مكان وتتكلم مع أي واحد ومش أي واحد وواحدة ينزلهم يتمشوا في أي حتة في الوقت اللي هم عايزينه ومش أي حد يفتح أي قناة يعرض فيها اللي هو عايزه ومش أي موقع قذر يبص اللي هو عايزه وأي واحد يدخل على الموقع اللي هو عايزه أنتوا هتعملوا فينا إيه؟ والسجاير هتمنعوا السجاير عننا طب المخدرات وقلنا ماشي كمان السجاير هتعملوا فينا ايه هنعيش حياة والله يا اخواني ونحن نتحدث مع الناس او نستمع الى حديث الناس انا تذكرت تماما من عدة سنوات لما كان الواحد يقف يكلم بعض شباب النوادي سواء هنا او في القاهرة ويقول له التزم افتكرت نفس الكلام بالظبط الشبهات اللي في صدور الناس تجاه شريعة الله هي اللي في صدور الناس تجاه الالتزام بدين ربنا في حياتك الخاصة الناس خايفة من الدين عايز يقول لك انا هتعيشونا حياة خنيقة يا ابني هات كل اللي انت قاعد تتكلم عليه ده وهات شرايط الاغاني والالبومات وعلب السجاير والقنوات الفاسدة وال... وال hard disk اللي مليان افلام قذرة هات كل ده وحطه قدامك واسأل نفسك انا كسبت من وراء ايه وانا خسرت من وراء ايه يا جماعة الشريعة دي حياة الشريعة دي أعظم رحمة ربنا نزلها لنا من السماء لينا ربنا ما سبناش نظلم ونتظلم ونجهل ويجهل علينا ربنا نزل لنا شرع من عنده تختاروا زويل ولا ربنا تختاروا البرادع ولا ربنا تختاروا أمريكا والغرب ولا ربنا تختاروا القانون الفرنسي ولا ربنا نختار مين يا جماعه احنا وصلنا لدرجة ان احنا بنقول هنختار مين احنا وصلنا لدرجة ان الموضوع ده بقى موضوع انتخابات يو- يفضل يا جماعة بقالنا الف سنة في الذل ايام زمان امطري حيث شئت فان خراجك سيصل الي قمة الاقتصاد مع شرع ربنا ايام زمان من امير المؤمنين الى مكفور كلب الروم ان جوابي ما ستردنا ما ستسمع قمة العزة مش وزير سوء روسيا اللي رفع الجزمة على وزير المغرب قمة المذلة زمان لما المرأة المسلمة كانت في عمورية البلد الرومية النصرانية واقفة في السوق بتشتري واحد رومي ربط ديل فستانها في طرحتها بدون ان تشعر قامت فانكشف بعضه يعني بعض رجلها فصرخت وقالت ومعتصماه وقف اللي عمل فيها كده يضحك عليها يقول لها سيأتي لك على فرس أبلش أو شوية وهيجي لك خليكي بقى بقهرتك فلما وصل الخبر إلى المعتصم عمل كتيبة كلها على أفراس بلجاء كلها كل اللي راكبين عليها على أفراس بلجاء وانطلق إلى عمورية وطلب تسليم ذلك الرجل فلما رفضوا فتحت عمورية وكان يوما من أيام الله قال لهم فين المكان اللي المرأة دي شتمت فيه فين فلما ذهب إلى المكان وأتوا له بالمرأة قال لها لبيك يا أختاه أنا المعتصم لبيك يا أختاه أنا المعتصم ومرت الأيام وبقى بيجي لنا رسائل ومباركاه والراجل بتاع فلسطين ده اسمه ايه الراجل الضل البهائي ده اسمه ايه و مش مشكلة اسمه مش مشكلة هيروح في مزبلة التاريخ إن لم يهديه الله زي أمثاله زي أمثاله الكثيرين وفلاناه وفلاناه دلوقتي بقوا بيبعتوا يقولوا مش عايزينكم تبعتوا لنا رجالة يدافعوا عننا النساء في الشيشان والعراق عايزينكم تبعتوا لنا حبوب منع حمل حتى لا نحمل من هؤلاء الكفار حتى لا نحمل من هؤلاء الكفار المرأة اللي استغاثت بالمسلمين من سجن أبو غريب كانت نهايتها من كتر القهر اللي هي فيه وعدم تحمل اغتصاب الكفار لا ظلت تدك رأسها في الحائط حتى قتلت حتى قتلت نفسها من كتر القهر اللي هي فيه من كتر القهر تبدلت الأيام عايزين شرع ربنا ليه عشان ما نعيش مسجونين في الدنيا عايزين شرع ربنا ليه عشان نبقى بني آدمين عايزين شرع ربنا ليه عشان ما عدنا ما نبقاش خانة من النساء عايزين شرع ربنا ليه عشان نقود الدنيا تاني عايزين شرع ربنا ليه عشان الخمسة مليار كافر اللي شغلوا كل واحد مننا في لقمة عيشه ونسينا رسالتنا ومهمتنا عايزين شرع ربنا ليه عشان نلاقي وش نقابل برسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض عايزين شرع ربنا ليه عايزين شرع ربنا اخواني في الله اذا تكلمنا عن شرع الله هنتكلم عن ايه كل زمان الاسلام له فيها معجزه الإسلام له معجزة يعني لما كانت معجزة الناس البلاغة جت بلاغة القرآن معجزة هذا الزمان للقرآن إيه الشريعة لأن احنا في زمان الأيديولوجيات في زمان التكتيكيات والاستراتيجيات والمذاهب الفكرية واللي بيصحى الصبح ما يلاقيش حاجة يعملها يعمل له قانون عما يشوف حاجة يعملها احنا في ذلك الزمن عشان كده إعجاز الإسلام الآن وإعجاز الشريعة فلو تحدثنا عن رحمة الشريعة وعن عظمة الشريعة وعن سبق الشريعة والله حديث لا ينتهي لا ينتهي كل كلمة في كل آية من آيات الأحكام في القرآن أو آيات غير الأحكام إعجاز تشريعي مهول كل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إعجاز تشريعي باهر طب هتعملوا إيه مجلس الشعب في الإسلام أيا ما كان اسمه يتسمى مجلس شرباء العلماء ولا ولا مجلس الشعب في الإسلام مش وظيفته إن شوية منتفعين ماليين كل واحد دفع له 20 مليون جنيه عشان يدخل مجلس الشعب ياخدهم 200 مليون ويبقى في حصانة على فلوسه ولما يجوا يقولوا لهم طلعوا قانون هيطلعوا قانون على مصلحتهم طبعا حكم جاهلية حكم جاهلية مجلس الشعب في الإسلام بيكون من العلماء والحكماء اللي عندهم رسوخ في فهم الشريعة ووظيفتهم مش ابتكار قوانين وظيفتهم استخراج من النصوص الخطيرة في القرآن والسنة استخراج روشتات روشتات لكل مشكلة استخراج علاج لكل مشكلة فنعم الشرع شرع ربنا امال الحاكم بيختار ازاي ايران لما جم يختاروا الحاكم بتاعهم قام طلع واحد عنده ميول علمانية كده بس ظريف ولطيف وجميل ووسيم وسياسي ولبق و و و و وقام طالع الشعب اختاره في الانتخابات اللي فاتت دي الشعب اختاره يا نهار اسود واحنا كان 40 الف واحد بيموتوا مننا تحت دبابات الجيش عشان في الاخر نعمل ثورة شيعية يقوم جاي واحد علماني واخدها مننا بالانتخابات غباء لان مش ده نظام الحكم في الاسلام اصلا نظام الحكم لو منه للعوام على طول العوام لو طلع لهم واحد كافر بس ظريف ولبق هيختاروه العوام لما نزل زوال يقول لهم دوله مدنيه مدنيه يعني ايه يعني امك ما تلبسش حجاب ليه ام انا طب ما انت قلتش مراتي ده حاجه اه يا حبيبي لان ده هيفرق بين المسلمه والنصرانيه احنا عايزين دوله لا تفرقه فيه عايزين دوله ليبراليه يعني ايه ليبراليه يا برادعي يا ايها الليبرالي اللي بنتك متجوزه نصراني كافر اللي بنتك المسلمه متجوزه نصرانيه لانها ليبراليه غير اسلاميه انما حضرتك ليبرالي اسلامي يعني ايه ليبراليه ليبراليه يعني اي حكم يحكمنا الا الاسلام ليبراليه يعني ما فيش حاجه اسمها راجل وست ممنوع رجوله اصلا ما فيش حاجه اسمها نتكلم عن الرجوله ده مش كلامنا ده كلامهم هم ده الفاظهم هم ليبراليه يعني في الاقتصاد اي مصدر تكسب منه فلوس اكسبها واي حاجه عايز تصرف منها الفلوس اصرفها يعني حريه ليبراليه يعني ما تقوليش ابن تيميه وابن القيم يا حبيبي ما تقوليش الائمه الاربعه ماليش دعوه ليه يا حبيبي لان الليبراليه معناها ان انا افهم النصوص بدماغي ما فيش اي قيود ما فيش اي ليبراليه يعني ضد العبوديه لله شوفوا يعني ايه عبوديه لله واسلام لله الليبراليه هي اكتر نظام ضد الاسلام لله وضد العبوديه لله الناس دلوقتي لو طلع لها اي واحد ظريف لطيف ايوه يا عم تعالى هات ال- الراجل الطيب بتاع هيئه الطاقه الذريه اللي ضيع العراق اهو هاتوه يحكمنا يا جماعه او الشاب ال- المخترع بتاع ال femtosecond ده زويل اللي, اللي, اللي بيقول عايزين دوله علمانيه لا دينيه ده هاتوه يا جماعه يحكمنا يا جماعه هاتوا يا جماعه الناس الظريفه دي ما هو الشعب ما هوش عارف حاجه امال الاسلام بيقول لك ايه الاسلام شفتوا النظام الامريكا امريكا ما يقول لك ما فيش حاجه اسمها ان الشعب ينتخب الاول للي تبع الانتخابات الاخيره او اللي قبلها او او يقول لك ما فيش حاجه اسمها الشعب ينتخب الاول ليه يا عم ده انتوا امريكان وبتقولوا الحريه يقول لك لا اصل الشعب ما يقدرش يبقى اول مرحله الاولى في الانتخابات الشعب هو المرحله الثانيه امال ايه المرحله الاولى قال لك لازم حكماء البلد الاول الناس اللي فاهمه قوي بتوع الفكر قوي بتوع فهم الاصلاح قوي يتعمل لهم مجلس الاول كده اسمه الكونجرس ويتعرض المرشحين الاول على دول يتصفصفوا وسطهم لحد ما يوافقوش غير على اللي شايفينه اصلاحي بحق وحقيقي صفصفناها على اتنين نقوم منزلين انتوا رضيتوا يا كونجرس يا حكماء البلد ان الاتنين دول اي واحد فيهم يحكم انتوا مش زعلانين انتوا شايفين البلد مش هتضيع اه نزلوه للشعب بقى ينتخب نزلوه بقى يا شعب انت تختار مين عايزين فلان او عايزين علان ده النظام الامريكي لما عمر بن الخطاب جاء ليموت عين ستة ثم عرضوا على حاجة عندنا اسمها اهل الحل والعقد اهل الحل والعقد عندنا دول اللي هم في مصر كده اسمهم مجلس الشعب اللي هم في امريكا اسمهم الكونجرس اللي هم في عند اليهود اسمهم الكنيست اللي هم اعلم واحكم افراد الامة الناس اللي فاهمة شرع قوي وفاهمة الواقع قوي الناس دي الاول يعرض عليها انتوا ترضوا من ال 500 واحد اللي كل واحد طالع يقول انتخبوني تشيدوني ده ترضوا مين من دول او انتوا ترشحوا اصلا مين من دول احنا راضينا للامه فلان وفلان او فلان او فلان او فلان رضيتوا دول اه ايها الشعب تعالى انتخب بقى انما لو من نقل الشعب على طول ممكن واحد كافر ياخد الحكم ودي المصيبه اللي ايران دلوقتي مش عارفه تلمها لانه غباء لانه بيطبقوا جزء لانهم منكرين معظم السنه فمش قادرين يلموا الشريعه الاسلاميه مش عارفين يجمعوا الشريعه الاسلاميه قاعدين يرقعوا ياخدوا حته من اوروبا على حته مش عارفين مباحث امن الدوله هنعمل فيها ايه يا جماعه خلاص يا جماعه يا اخوانا خلاص الموضوع راح انتوا لسه متوهمين انكم في المعتقل لو فضلنا كده هندخل المعتقل تاني بعد خمس ست شهور مباحث امن الدولة هنلغيها لا هو ايه فكرة امن الدولة كلمة امن الدولة اصلا سيبكم من الكلمة اللي دنست بجرائم هؤلاء عايزين ايه فكرة امن الدولة فكرة امن الدولة اصلا ان ازاي الدولة تبقى امنة هو يقول لك الشرطة في خدمة الشعب والشعب في خدمة الشرطة والكلام الفارغ اللي بيقعدوا يضحكوا بيه على الناس وهو الحقيقة ان الشعب والشرطة والحكومة في خدمة الحاكم هي دي الحقيقة اللي هم بيعملوها انما ايه امن الدولة الحقيقي امن الدولة ان ربنا ما يحاربناش عمرنا ما هنبقى امنين الا لو ربنا معانا عمرنا ما هنبقى امنين لو في معاصي جهريه في الشوارع يتنزل عقوبات على المجتمع كلها بسببها يبقى يتحول مؤسسه مباحث امن الدوله الى منظمة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر بفقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان امن الدولة الحقيقي ان مفيش زنا يحصل في الشوارع امن الدولة الحقيقي ان المشاية ما يحصلش فيها المنكرات اللي بتحصل كل شاب وفتاة وانتم بتاع امن الدولة الحقيقي ان ما يبقاش في موقع جنسي موجود امن الدولة الحقيقي ان ما يبقاش في قناة جنسية بتمثل على فضائياتنا ده امن الدولة الحقيقي والا فاذنوا بحرب من الله ده مباحث امن الدوله طب الوزراء هتختاروا لنا الوزراء ازاي الوزراء هيبقوا ايوه يا عم هتجيبوا لنا الشيخ فلان والشيخ علان وتقولوا ده وزير البتاع وده وزير البتاع وده وزير مش عارف ايه وهتختاروا حسب الدين وده كلام غلط يا جماعه ليه لان احنا عايزين دين بس مش عايزين شخص جاهل الا هو كل واحد اسلامي يبقى يحكم ما هو لازم يكون ع- زي ما جمع علم الدول- الدين يكون جمع علوم الحكم والاداره الدوله والسياسه الشرعيه مين الوزير في الإسلام عارفين سيدنا يوسف نموذج الوزير في القرآن سيدنا يوسف ع- وزير المالية يا جماعة احنا مش دين بروشة يا جماعة كان في نبي مخترع عسكري داوود عليه الصلاة والسلام كان في نبي أولي على على اختلاف الأقوال ذو القرنين كان مخترع ك- كان كان عالم كيميائي لما قال اتوني زبر الحديد وعمل نظام السبائك اللي لغايه دلوقتي بيقولوا اعجاز علمي في القران في, في النظام الكيميائي كان في نبي وزير ماليه وزير ماليه او ده نظام تعيين المسؤولين والوزراء وزير ماليه قال اني حافظ عليم عنده علم في الاقتصاد ولما قال أت- ف- ف- فزروه في سنبله الا قليلا يبقى عنده علم خبير زراعي في نفس الوقت وحط خطه 15 سنه لمصر والمنطقه كلها يبقى عنده علم في القيره والتخطيط سيدنا سليمان فخم كل العلوم الدنيويه لمصر في الدعوه يبقى اذا يا اخواني في الله احنا مش دراوشه ولا حاجه احنا عندنا طب والبنوك البنوك بكل بساطة البنوك ده أسهل حل في المشكلة كلها البنوك اللي خربت مصر دي وخربت الأمة دي أسهل حل هنعمل إيه؟ هتتحول من مؤسسة تتعامل بنظام الربح الربوي إلى مؤسسات تتعامل بنظام الربح الإسلامي من مؤسسات مضاربة حرام إلى مؤسسات مضاربة شرعية لا تشغيل أموال بس بكل بساطة بكل بساطة يمنع إن أموالها تخرج بره عشان تشغل الشباب هنا في مصر بس عشان فلوسنا تاخدوها تشغلونا بيها مش فلوسنا تاخدوها تدوها للغرب يت- يتنعم بيها بس يا جماعة الموضوع احنا مش في لوغاريتمات يا اخوان يا جماعة القضية اساسا قضية اخلاقية زي ما قلت لكم اهو قدامنا هي البنوك الاسلاميه وان كان في تحفظات على الوصف الكامل ايه ما قدامنا اهو المواريث وبيروحوا يكتبوا الش- ال- ال- الورث بغير شرع الله ما قدامنا اهو يا اخواني القضيه فينا والذي يفعل المادة الثانية في الدستور هو احنا احنا اللي يوم ما نفعلها الناس دي مش هتقدر تتكلم معانا محد مليون وربعمائة الف جند من جنود مبارك ما قدروش يقفوا قدام جزء بسيط جدا من الشعب يا جماعة احنا المشكلة فينا يا جماعة القضية فينا احنا ثم يعني تقسيم الشعب الوقتي لناس نزلت التحرير وناس ما نزلتش التحرير ده كلام فارغ مصر تلك الدولة الإسلامية العظيمة محتاجانا كلنا الوقت محتاجانا كلنا واحد بيقول له واحد بيقول له أنت كنت فين قلت له قول بقى أنت اللي كنت فين أنت اللي كنت فين لما بقالنا عشرين سنة أمن الدولة كل ليلة مهددنا إنه يعمل لنا قضية كنتوا فين لما اخواننا واقرب اخواننا لينا حتى الان محطوطين في قضيه وظابط الامن قايل لي فلان ضحك كده وقال لي ما انتش هتشوفه تاني يا دكتور حسن كانه يكتشف في قصده انه يتحكم عليه بالاعدام لما واحد من اقرب اخوانك وانت هتعمل ايه هتعمل ايه هتنطق قدام هذا هتعمل ايه كنتوا فين لما كان بيتقال لنا اللي هينزل المسجد الفلاني هيتعمل له قضيه وهذا الكلام سمعناه لينا مباشره ولكل الناس يبقى اذا يا اخواني تقسيمه مصر الوقت اللي نزل التحرير واللي ما نزلش التحرير واللي حصل القصر الرئاسي واللي ما حصلش القصر الرئاسي واللي كان هيقتحم مسبيره واللي ما كانش هيقتحم مسبيره هذا الكلام يا اخواني كل اللي قاعدين دول جنود لله كل اللي قاعدين دول جنود للاسلام كل اللي قاعدين دول كلهم اقصى امنيه ليهم شايلين كفانهم على ايدهم من اجل نصره شريعه الله والجهاد لسه جاي ياما ده لسه يا جماعه اليهود ولسه الامريكان ولسه الانظمه العلمانيه اللي هتضغط علينا الفتره الجايه من اجل حكومات غير اسلاميه ولسه استغلال امريكا للاحداث للدخول ولو امريكا ما عرفتش ت- ت- تغير الاحداث لصالحها تفجيرين في كنيستين ويلا يا عم نحمي النصارى وتلاقي الجيوش الاجنبيه داخله لسه يا جماعه لسه القضيه محتاجه رجاله التغيير الحقيقي لسه ما حصل او التغيير الاكبر لسه ما حصلش ذلك ذلك الفاجر ذلك الكائن الفاجر وذلك الحكم الكفري وذلك الدكتاتور اتشال هنعمل ايه بقى؟ فننظر كيف تعملون هنعمل ايه كل واحد فينا مطالب انه يشتغل في الدعوه كل واحد فينا مطالب انه يعمل حاجه لدين ربنا كل واحد فينا امبارح كنا نازلين في الشارع بنكنس وبننقش وماسكين كلنا الفرشه بايدينا قاعدين ننقش عايزين نعلم الناس السلوك الاسلامي بالدين مش اللي يصلح بقى هو العلمانيين احنا اللي لازم نصلح احنا اللي لو ما غيرناش مش الدنيا دي مش هتتغير احنا اللي لو بننزل نكلم الناس في الشوارع اسالوا من نزلوا الى الناس في الشوارع يقول لك الناس كلها عايزه تتغير ان الشباب الض- البعيد عايز دين الناس كلها الوقت عايزه تتغير يا جماعه دي مسؤوليتنا ورسالتنا دلوقتي ان احنا لازم نغير الناس باذن الله سبحانه وتعالى يعني علمت ان شيخ ابو اسحاق ان شاء الله الحويني جاي ان شاء الله في المؤتمر اللي عند الاستاد في الرابعه عصرا باذن الله سبحانه وتعالى فمن شاء منكم ان يستمع الى كلمات اهل السنه في ذلك الموقف وفي تلك الازمه الحاليه فليذهب الى هناك باذن الله وبقدر الله اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك اللهم اذن لشرعك ان يحكم اللهم اذن لشرعك ان يحكم اللهم اذن لشرعك ان يحكم اللهم انصرنا على اليهود والامريكان اللهم انصرنا على اليهود والامريكان اللهم الف بين قلوبنا على اتقار قلب رجل منا اللهم يا ربنا اذن لشرعك ان يحكم اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم لا تولي علينا شرارنا اللهم إنا تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك على أن لا نعود إلى الآثام أبدا اللهم يا ربنا إذا لهذه البلد ولهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه كتابك يا ربنا اللهم إنا نشهدك أن لا نريد إلا حكمك اللهم إنا نشهدك أن راضون بك راضون بشرعك راضون بحكمك اللهم يا ربنا اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن ينتصر اللهم انصر دينك وأعز أولياءك اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجمع بين قلوبنا على أتقى قلب رجل منا اللهم يا ربنا اللهم بعد أن فتحت لنا الأبواب لا تجعلنا نغلقها بأيدينا اللهم يا ربنا بعد أن فتحت لنا الأبواب لا تجعلنا نغلقها بأيدينا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجمع بين قلوبنا جميعا على أتقى قلب رجل منا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك